بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين احنا في انجيل لوقا اصحاح 23 فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه قائلين اننا وجدنا هذا يفسد الامه ويمنع ان تعطى جزيه لقيصر قائلا انه هو مسيح ملك فسأله بيلاطس قائلا أنت ملك اليهود فأجابه وقال أنت تقول فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع إني لا أجد علة في هذا الإنسان قلنا المرة اللي فاتت ربنا يسوع له المجد اتحاكم ليلة صليبه كذا مرة بدأت في بيت حنان رئيس الكهنة الأسبق وقيافة رئيس الكهنة الحالي وفضلوا كده يتبادلوه وعلى الفجر اجتمع مجمع السنهدريم وخدوا قرار بإعدامه كان فاضل انه يتاخد قرار مدني لان هم مش في ايديهم يعدموا انسان يقتلوا واحد فطلعوا على قصر بيلاطس يوميها الصبح الجمعة الصبح وحصل الحوار ده واتهموا ربنا يسوع له المجد بتهمة كل الناس سمعت رد المسيح له المجد على السؤال بتاع الجزية فكانت تهمة بطالة وتهمة كاذبة ومعروف انها متلفقة وبعدين التهمة الثانية انه بيدعي انه ملك بالنسبة لبيلاطس لا تعنيه كتير كونه يبقى ملك اليهود ما يعني بدل ما بيحاربش ما فيش ثورة على الرومان ممكن ما تبقاش تهمة حقيقية أو ملهاش قيمة مدنية إنما بيلاطس سأل هو أنت ملك اليهود قال له أنت قلت يعني أنت عارف كده أن بيلاطس كان سمع عنه كتير وعن معجزاته ومحدش ما سمعش عن قبلها بخمس أيام دخول المسيح الهيكل وقت الزفة بتاعت حد الشعانين يعتقد أن خرج فيها أكتر من نص مليون نسمه يوم حد الزعف يعني كان عدد ضخم جدا فكل الدنيا اضطربت فكان محدش ما سمعش عن المسيح وربنا يسوع له المجد لم ينكر انه ملك انما زي ما ذكر انجيل يوحنا قال له بس مملكتي ليست من هذا العالم يعني ما تخافش على نفسك في اخر الحوار بيلاطس اعلن اني لا اجد عله في هذا الانسان ودي اباء كتير عجبتهم وقالوا الراجل الوثني الروماني بره المسيح واليهود اللي المسيح منهم وجاي لهم اساسا هم اللي ايه بيتامروا عشان يموتوه يعني الراجل اللي ملوش في الموضوع بيلاطس هو نفسه قال انا مش شايف فيه عله يعني صوت الحق طلع في المحاكمه انما بيلاطس خاف بعد كده ورجع ضعيف لكن هو أول إعلان قالوا قال أنا مش شايف فيه حاجة إني لا أجد علة في هذا الإنسان فكانوا يشددون قائلين إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا هم عاوزين يقولوا له ده بيهيج الشعب يعني هيعمل ثورة على الرومان ده حتى شعبيته في كل حتة من الجليل فوق في فلسطين لليهودية تحت يعني كل مقاطعات فلسطين وهو فعلا ربنا يسوع له المجد بدأ خدمته في الجليل فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جليلي وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسلوا إلى هيرودس فلسطين كانت مقسمة إلى سلطنات أو مقاطعات الجزء الشمالي ده اللي هو اسمه الجليل كان يتبع هيرودس وده هيرودس ابن هيرودس الكبير يعني كان في اتنين هيرودس هيرودس اللي قبله هو اللي كان حاول يقتل ربنا يسوع وهو طفل بعد كده المملكة اتقسمت على أولاده منهم هيرودس ده فده هيرودس الثاني مش الأولاني الثاني كان مات انتوا عارفين ربنا يسوع وهو في مصر مع أمه العذراء جالهم خبر إن هيرودس مات جه وراه هيرودس ابنه وكان برضه سيء زيه وعشان كده لما رجعوا اختاروا يعيشوا في الناصره هل الرجل جليلي وحين علم أنه من سلطنة هيرودس أرسله إلى هيرودس واحد ممكن يقول إيه اللي جاب هيرودس السعادي هيرودس فوق في الجليل هيبعته من اورشليم للجليل دي مسافه تاخد لها يوم سفر او او اكتر انما هو في الوقت ده كان في موسم الاعياد ما هو ده يوم فصح كله ينزل اورشليم الملوك والشعب كله فكان هيرودس له قصر في اورشليم جنب قصر بيلاطس جنب قصر رؤساء الكهنه كل اللفه دي خدها المسيح له المجد ليله صليبه او يوم محاكمته إذ كان هو أيضا في تلك الأيام في أورشليم وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا هيرودس ده هو اللي كان قتل يوحنا المعمدان وهو ده صاحب القصة بتاعت هيروديا اللي هي كان واخد أخت مرات أخوه وأخدها زوجة وحسب الشريعة ده كلام غلط فكان يوحنا واقف له وقال له لا يحل لك إلى أن انتهى بإعدام يوحنا المعمدان وبعد كده هيرودس ما كانش شاف المسيح انما كان مرعوب منه لدرجة لما قالوا له عن المسيح قال لهم ده ده يوحنا اللي انا قتلته من كتر عملته واحساسه بالذنب تصور ان المسيح له المجد هو نفسه يوحنا اللي قطع راسه اما هيرودس فلما راى يسوع فرح جدا هيرودس انبسط لما شاف المسيح دي اول مره يشوفه والمره دي جاي له ايه يعني مذلول ومهان ومربوط ومحكوم عليه فغير ما سمع عنه لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه اللي يسمع كده يقول هيرودس ده شخص تقي ونفسه يشوف المسيح وبقاله زمن عاوز يشوفه طبعا هو الحقيقة كان بيحب يعرف أو يتفرج على معجزة كل اللي كان عاوز يشوفه ما اتفرجنا على معجزة في ناس عاوزة المسيح عشان تتفرج على معجزات عاوزين المسيح ربنا له المجد عشان الانبهار والتسلية إنما مش بيحبوه لشخص فهيرودس بيقول فرح جدا لما شاف ربنا يسوع وكان يريد من زمان أن يراه لسماع عنه أشياء كثيرة وترجى أن يرى آية تصنع منه يعني فضل يحايل ربنا يسوع فرجنا على معجزة طبعا دي مش أول مرة تطلب من المسيح معجزات بدون سبب حقيقي قبل كده يوم بعد ما عمل خمس خبزات قالوا له ما تفرجنا على آية عشان نمشي وراك أبائنا أكلوا المن طب أنت هتعمل لنا إيه فهم كانوا دايما يساوموا ربنا يسوع عشان يفرجهم وفي حتة تاني يقولوا له أرنا آية قال لهم لا يعطى هذا الجيل آية إلا آية يونان النبي واتكلم عن آية موته وقيامته ساعتها ربنا يسوع له المجد علمنا أن الآيات والمعجزات ما هياش استعراض ما هياش شو ما هياش للفرجة إنما لما بيلاقي واحد متألم جدا بيسنده ولو بمعجزة لما بيتحنن على أرملة نايين بيقوم ابنها لما بيبقى التلاميذ بيغرقوا بيرفعهم وينقذهم انما المعجزات مش عمال على بطال ولا للفرجه ولا ربنا يسوع له المجد جدا عشان يعمل معجزات المعجزات تتبع المؤمنين تتبع الايمان انما مش هي اساس المسيحيه عشان كده تلاحظوا ان اليومين دول في هوجه وموضه في الغرب ان المسيحيه خدت شكل معجزي يطلعوا الناس على المسارح ويستعرضوا كده بعض المعجزات الحكاية دي مش من روح الكتاب ولا شفناها في حياة ربنا يسوع طب المسيح كان بالأولى كل ما يجي تجمع يطلع الشخص من دول ويقول لهم اتفرجوا عليه شوفوا هيحصل له ايه المسيح ما كانش بيعمل كده ده ربنا يسوع لما كان يعمل معجزة كان يقول له ما تقولش لحد غيرش مرة واحدة بس يمكن قال لواحد روح قل لأهلك لأنه كان ربنا يسوع طردوه من المنطقة كلها يوم مجنون الجدريين ما عدا ذلك كان يقول روح للهاك للكاهن قدم ذبيحة في الأبرص ومرة تاني يقول له ما تحكيش إذا ربنا يسوع ما كانش يحب إن المعجزات تعمل له سمعة ما كانش ده اللي شغله وما كان وكان خايف ان الناس تبقى عاوزاه عشان معجزاته وقال كده لليهود قال لهم انتوا ماشيين ورايا عشان كلتوا امبارح وشبعتوا يعني بدل في معجزه وفي اكل خلاص هتمشي ورايا ربنا يسوع ما يحبش كده ما يحبش ان الناس تمشي وراه عشان معجزات اقول لكم ليه افرض ربنا يسوع جاب صليب لانسان او جاب تجربه لواحد وبعدين الشخص ده طلب معجزة ربنا ما استجابش شايف ان التجربة او الصليب مفيد تبوظ الحكاية تلاقي الشخص يقول له ما اتفقناش على كده يا رب انا ماشي وراك عشان ما يحصليش مشاكل ماشي وراك عشان لو حصلت مشكلة تعمل لي معجزة انما انت مش هتعمل معجزة يبقى احنا كده مش ماشيين صح فربنا يسوع ما وعدناش ان يكون في معجزات كل يوم وما قالناش امشوا ورايا عشان اعمل لكم معجزات لا انما المسيح قال امشوا ورايا لغايه ما تموتوا كمان لغايه الصليب انما في الاخر في قيامه المعجزه الحقيقيه اللي كلنا بنطلبها هي قيامه الاموات انما المعجزات اللي في الدنيا مش بالضروره ابدا تكون مدخل للحياه الصح ولا هي وسيله دعايه للمسيحيه الا لما ربنا يستخدمها بطريقته في الوقت المناسب كان ممكن واحد يقول لربنا يسوع طب فرصه يا رب تعمل معجزة قدام هيرودس ده ده ملك ده لو آمن ده ده يعني يمكن كل الجليل يؤمن إنما ربنا يسوع ما عملش معجزة لا قدام بيلاطس ولا قدام هيرودس يمكن لكذا سبب أولا حتى لو عمل معجزات مثل هذه القلوب العنيدة حتى لو شافت معجزة مش هتؤمن ده اللي حصل في مثل الغني والعاذر لما الغني قال لأبونا إبراهيم ابعت حد لإخواتي في الدنيا قال له عندهم موسى والأنبياء عندهم كلام ربنا قال له لا لو العازر آمن الموت معجزة هيصدقوا قال له لا مش هيصدقوا بدل ما صدقوش موسى التوراة يعني والأنبياء يبقى حتى لو أملهم حد مش هيصدقوه فربنا يسوع عارف إن المعجزات في ناس ما بتأثرش عليها في ناس تنبهر تنبهر وبس وبعد كده حياتها ما تتغيرش يوحنا المعمدان لم يذكر عنه انه عمل معجزه واحده انما كانت عظاته الناريه خلت كل المنطقه تتوب وهو ده الغرض الحقيقي للمسيحيه ساله بكلام كثير فلم يجبه بشيء ساله بكلام كثير فلم يجبه بشيء فضل يقول له آه انت عملت المعجزه دي طب انت جاي تعمل ايه طب انت صحيح ملك طب انت عاوز ايه ربنا يسوع لا ما ردش على هيرودس ولا كلمة ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد طبعا اللي واخدين المسيح ما سابوهوش رؤساء الكهنة واليهود عشان التهم الملفقة دي تستمر قدام هيرودس كمان لأن قالوا بيلاطس هيتأثر برأي هيرودس فاحتقره هيرودس كلمة صعبة أوي فاحتقره هيرودس لما لقاه ساكت ومش بيرد مش بيدافع عن نفسه مش بيجاوب على الأسئلة مش بيعمل معجزات احتقر أصل هيرودس ده رمز للإنسان العالمي اللي ما يعجبوش التقوى والهدوء والنقاوة والقداسة والحق يعجبه المنظر والشو والمجد الباطل وال يعني المنظر فمش عاجبه المسيح قال له هو ده الملك اللي انتوا بتحكوا عنه هو ده بقى اللي كل الناس بتمشي وراه هو ده اللي بيعمل معجزات هو كان شايف بقى حاجة تاني في خياله فاحتقره هيرودس طبعا كلمة قاسية قوي تتقال على ربنا يسوع له المجد إنما كانت معناها نهاية هيرودس لأن هيرودس في الحالة دي رفض انتوا عارفين نهاية الراجل ده كانت نهاية صعبة لأنه في سفر الأعمال يذكر أنه تزعم اضطهاد الكنيسة الأولى هيرودس حب يموت الآباء الرسل وقتل يعقوب أخو يوحنا بن زبدي أول واحد في أعمال 12 ومسك بطرس عشان يقدمه في الفصح زي المسيح بالظبط ويموته ساعتها الملاك هرب بطرس وفي آخر الإصحاح سمعنا عن ضربة مخيفة ان هيرودس الدود ابتدى ياكله ومات موتة وحش بسبب قساوة قلبه احتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباسا لامعا ورده إلى بيلاطس شوفوا بقى إحساس صعب قوي بالذل والمهانة لما يكون المسيح ملك كل الملوك رب الكل عمالين الملوك كده يبعتوا لبعض كل واحد يسخر منه شويه وقبلها رؤساء الكهنة برضو كل واحد اشتغل شوية وهو ساكت سكوت ربنا يسوع له المجد يعني حكمة لكل الناس في ناس تقول مش الواحد يطلب حقه ممكن بس مش في كل وقت يمكن يطلب حقه لو اللي قدامه ناس هيسمعوا يمكن يطلب حقه لو الحق ده هيجي مصلحة لناس تانية كمان إنما أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام وأقوى من الكلام لأنه لما الظلم يسود يبقى الكلام مش ملوش قيمة ربنا يسوع مهما دافع عن نفسه هم خلاص طبخين الحكاية والمؤامرة محبكة ومش بيسمعوا غير اللي هم عاوزين يسمعوه هيضيع وقته ليه ربنا هيقول كلام ما يتسمعش ليه إنما لما كانوا هيمسوا حقيقته كإله أعلن لاهوته وما خافش عشان كده بنقول اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس فضل ساكت ساكت ساكت لغاية لما قال له بص أنا ليا سلطان أطلعك وسلطان أمشيك قال له لا استنى بقى أنت مالكش عليا سلطان خالص أنا اللي في إيدي كل السلطان أنا ملك صحيح ومملكتي مش من هنا ولو كنت من هنا كانوا 12 جيش ملائكة كانوا يحاموا عني إنما أنا اللي سايب الفرصة للأشرار يعملوا فيا كده ومن هنا ورايح هتشوفوا مكاني في السمع في يمين العظمة فالمسيح اعترف بلاهوته بملكه الاعتراف الحسن حتى لو أخذت عليه عند اليهود كأنها تجديف اعتبروا اليهود بيقولوا أنا ربنا يبقى جدف إنما مدنيا ما كانتش تهم ألبسه لباسا لامعا يعني لبسه لبس الملوك بس كنوع من التريقة يعني تاخدوا بالكم في صور المسيح أثناء المحاكمة والصليب بيبقوا لابس ثوب أرجواني أرجواني ده لون سماوي كده كانوا يلبسوه الملوك إنما هنا مش على سبيل الإكرام ده على سبيل الإهانة والتريقة وردوا إلى بيلاطس فصار بيلاطس وهيرود الصديقين مع بعضهما في ذلك اليوم لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما العجيب أن ربنا يسوع له المجد بيعمل خير وسلام بكل الطرق في أي وقت بيلاطس وهيرودس بيكرهوا بعض إنما لما اتفقوا على كراهية المسيح اتصاحبوا يعني الأشرار ما يطيقوش بعض إنما ممكن يتفقوا مع بعض على كراهية الأبرار ودي من جيل لجيل بنشوفها كنيسة مثلا ناس كتيرة تكرهها واللي بيكرهوا الكنيسة ما بيحبوش بعض ولا يعرفوش طعم الحب أساسا إنما ممكن يتفقوا عشان على عداوة البر أو عداوة الحق فبيلاطس وهيرودس اللي كانوا أشرار وكانوا الاتنين ما يحبوش بعض دوالي في الشمال ودوالي في الجنوب والبعض بيقول احتمال ان اصل بيلاطس كان عمل مذبحه ل 18 واحد جليلي سمعنا عنها في لقا 18 لما ذبح بعض الجليليين وهم بيقدموا ذبايح فدي طبعا غالبا زعلت هيرودس جدا ان الفلاحين بتوعه ينزلوا اورشليم يقدموا ذبيحه يقوم بيلاطس بحجه معينه يذبحهم ويخلط دمهم بذبائحهم كانوا الاثنين متوحشين زبعيد ده يكون سبب الخصام اللي بينهم انما في كل الاحوال لما بعتوا المسيح لبعض اتصاحبوا على بعض برضه البعض يقول ان دي اشاره ان ربنا يسوع هيجمع الاشرار مع بعض ان كانوا يهود او امم هيصلح الكل بسبب صليبه والامه هيقدر يصالح الكل لان اليهود والامم اشتركوا في في صلب ربنا يسوع الاثنين ادي بيلاطس هنا يمثل الأمم وهيرودس يمثل اليهود فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب رجع تاني ربنا يسوع قدام بيلاطس احنا كل ده لسه ما جبناش 8 الصبح يعني كل ده في الفجر يبعتوه مثلا 7 الصبح لهيرودس يقعد معاه ساعة وبعدين يرجعوه لبيلاطس تاني أم استدعى رؤساء الكهنة والعظماء وقال لهم قد قدمتم إلي هذا الإنسان كمن يفسد الشعب ده ملخص التهمة اللي عليه وها أنا قد فحصت قدامكم فحصت ده تعبير قانوني مقصود بيه حققت ودرست وتقصيت ولقيت ان مفيش اساس للتهمة ولم اجد في هذا الانسان علة اعتراف مرة اخرى من فم صاحب القرار بيلاطس هو صاحب القرار ولا اليهود ولا هيرودس مما تشتكون به عليه ولا هيرودس أيضا يعني بدل ما هيرودس يساعده ياخد قرار الإعدام بالعكس هيرودس جه في صف ربنا يسوع مؤخرا يعني وقال انا مش شايف فيه جريمه انما احتقره لكن ما مسكش عليه تهم فتلاحظوا ان الجماعه المدنيين مش لاقيين غلطه طبعا لربنا يسوع لانه ملوش غلطه لاني ارسلتكم اليه وها لا شيء يستحق الموت صنع منه ما هو عارف انه جايبيه جايبينه ومصرين على قرار اعدام مش عاوزين اي حاجه اقل من كده فانا اؤدبه واطلقه الواحد يسمع الكلام ده يتعجب تأدب مين انت هتأدب ربنا يسوع له المجد انت اللي هتطلقه ده انت روحك في يده شوف الناس لما تتعمي عن الحقيقة والمسيح يفضل متواضع وساكت ده لو واحد فينا مكان ربنا يسوع واحنا يعني كلنا بشر في بعض كان صار لكرامته من الكلام الجارح ده انما المسيح فضل ساكت كان هيرودس بياخد قرار وبيلاطس بياخد قرار وحنان بياخد قرار وكانهم كلهم لصهم سلطه عليه وهو ساكت انا اؤدبه واطلقه طب انت بتقول ما فيش عله هتأدبه ليه عشان خاطركم مجامله لليهود احنا نجلده ونفهمه غلطه ونقول له ما يقولش الكلام ده تاني وخلاص ده اللي عاوز يعمله انا اؤدبه واطلقه لان مش معقول يموت وما فيش اي عله طب هتتكتب ازاي في المحضر او في ال- في المحكمه وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحدا يعني هنا في حاجه ادعى انه يطلع ده ليه- ده يوم عيد وعادة اليهود كانوا ليهم يطلبوا أسير فرصة يطلع بطلب اليهود ده حتة كده مجاملة من الرومان لليهود عشان يفضلوا في سلام مع بعض ما يقوموش بثورات وكان متوقع انه احباء المسيح كتير قوي عشرات ومئات الالاف طبعا لو اتمسك اسير هيطلبوه هو اللي يطلع في العيد فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا بارباس وذاك كان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل الثاني ممسوك عليه تهم فظيعة قتل وعمل فتنة فتنة يعني ثورة وقعت الناس في بعض ففي كتير من الناس ممكن تكون ماتت انما اليهود دول هم طلبوا باراباس طلبوه هو ده اللي عاوزينه هو ده املهم دول اليهود دول اليهود لغايه النهارده اليهود اللي بيرفضوا المسيح له المجد بتاعنا وعاوزين باراباس باراباس ده في كل جيل له اسم تاني انما هم بتوع باراباس مش بتوع ربنا يسوع عشان كده الكتاب قال عليهم دول مجمع شيطان في سفر الرؤيا يقول على اليهود غير المؤمنين دول مجمع شيطان وربنا يسوع قال لهم انتوا اعمال ابوكم بتعملوها قالوا له ابونا اسمه ابراهيم قال لهم لا ابوكم ابليس واعمال ابوكم بتعملوها فاليهود لان قلبهم مقفول بيرفضوا المسيح وبيختاروا باراباس وكل باراباس هو ده الملك اللي عاجبهم هو ده الشخص اللي يستهويهم شخص يقتل ويعمل فتنه ويبوظ الدنيا فكده بان هويتهم و- وميولهم فناداهم ايضا بيلاطس طبعا بيلاطس بقى محرج ما كانش متوقع غالبا انه كان فاكر حكايه اطلق لكم اسير دي اخر الكلام يبقى هنطلع المسيح لانه اسير وخلاص انما فوجئ ان هم بيطلبوا شخص مرعب يعني ممكن يأذيهم ويأذي بيوتهم وأولادهم باراباس ده شخص ملوش أمان إنما ما عندهمش مانع يطلع باراباس بس بلاش المسيح فناداهم أيضا بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع هنا يبان ضعف شخصية بيلاطس إن هو في إيده القرار بس خايف منهم هم تجمهروا وصوتهم عالي ويهزوه بكلامهم انما هو الحقيقه صاحب القرار فيبان ضعف شخصيته فناداهم مره اخرى وهو عاوز يطلعه باي طريقه وتعرفين معلمنا متى ذكر في انجيله حقيقه اخرى لم يذكرها هنا لوقا ان مراته بعتت في الوقت ده قالت له بلاش اياك وذاك البار اوعى تقرب منه انا اتألمت جدا في حلم بسببه إحنا مش عارفين الحلم بالظبط ايه انما هي صحيت منزعجه جدا في الفجر وبعتت مرسال لجوزها حاسب اوعى تمد ايدك على هذا البار يعني جاله انذار من واحدة قريبة جدا ليه وكانوا يعتقدوا الرومان دول في الأحلام والحاجات دي فالتنبيهات من كل حتة مسيح له المجد ملوش غلطة هيرودس مش لاقي له غلطة بيلاطس مش لاقي له غلطة مراته بتقول له بلاش تقرب منه مفيش فايدة فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه هنا بقى ايه سخنوا الناس وابتدوا يهتفوا ويصرخوا واللي ساعات ياخدوهم بالصوت بقى يعني ايه بدل المنطق مش جايب نتيجة يبقى ايه الصراخ والصوت يمكن يجيب نتيجة لانه مفيش فايدة في المنطق بالقانون لا يمكن يدان كمصلوب فقال لهم ثالثة فأي شر عمل شوف معلمنا لؤى بيقول لثالث مرة بيلاطس يعلن للتاريخ أنه لم يفعل شرا لثالث مرة أي شر عمل طب أصلبه بحجة إيه بتهمة إيه كل اللي قلتوه ما ينفعش إني لم أجد فيه علة للموت أنا أؤدبه وأطلقه فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهن فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم طبعا اليوم ده أو القرار ده كان غلطة عمر بيلاطس وفي التاريخ يقولوا أن بيلاطس في الآخر تاب إنما حتى لو ما كانتش الحكاية دي مؤكدة دي غلطة صعبة قوي تخوفنا من حاجة ان احنا ساعات ناخد قرار غلط تحت تأثير اللي حوالينا يبقى ضميرك صح بيقول لك بلاش انما بسبب الزن تخضع وترضي اللي حواليك وبعدين تندم بقية عمرك لازم نبقى عندنا نوع من حرية الإرادة والقوة انك لو مش مرتاح لما الدنيا كلها تتكلم في ودانك لا يعني لا لألا تغلط غلطة وتصلب المسيح تاني في ناس كتيرة بتغلط بسبب زن وإلحاح والشيطان ما عندوش مانع يزن ويلح طبع لو هيجي منك يقال في قصة يوسف العفيف زي ما ذكرها سفر التكوين ان امرأة سيده بدأت تجري وراه كل يوم يعني الحكاية ما كانتش موقف ده كل يوم بتقدم الخطية قدامه كل يوم تلح عليه يغلط وفي الآخر هرب إنما لم يخضع للزن والإلحاح أبدا حتى لو كان راح فيها السجن إنما عرف يغلب الصوت الزنان ده اللي عاوزه يغلط هنلاقي كتير من أخطائنا للأسف نتيجة إن إحنا ما كناش عاوزين نغلط بس الجو اللي حوالينا صوته عالي فإحنا اللي صوتنا وطي ضميرنا صوته وطي جنب أصوات الشياطين قويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل شوفوا معلمنا لقى وهو بيسجل بالروح القدس مش بيقول وأطلق لهم براباز ده عشان يقول لنا شوفوا في الآخر رست على إيه أطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل والذي طلبوه وأسلم يسوع لمشيئته يعني حاطط الكونتراست الضخم بين يسوع له كل المجد الإله القدوس الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش ولا الرؤساء ولا الملوك لقوله غلطة حتى القانون لم يجد فيه علة وصاد كده واحد مجرم ثبت عليه التهم وبرضه هم عاوزين المجرم ساعتكم وسلطان الظلمة قال كده وهم بيمسكوه قال دي ساعتكم ده يومكم يا بتوع الشياطين فلازم تاخدوا حقكم وأسلم يسوع لمشيئتهم هنا الحقيقة الراجل ده المفروض قاعد على كرسي الحق كرسي العدل كحاكم من قبل قيصر ما طلعش حقاني هو أنت بتحكم على هوى الناس ولا بالعدل عشان كده ما استمرش بيلاطس فترة طويلة لأنه حكم ظلم لأنه خضع لمشيئة الناس المفروض أن الواحد لا يخضع لمشيئة الناس أبدا أسلم يسوع لمشيئتهم طب مشيئة الناس ممكن تضيع ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانين الكلام ده تقريبا كان حوالي تسعة الصبح قرار الإعدام النهائي صدر حوالي الساعة الثالثة بتوقيت اليهود عشان كده احنا في صلاة الساعة الثالثة الصبح الساعة تسعة دايما نفتكر ان هنا صدر قرار الصلب بينما ربنا يسوع هيتعلق على الصليب عقبال ما يوصل الجلجسة ويتسمر ويتعلق نحو الساعة السادسة ففي الساعة السادسة نفتكر الصليب والساعة الثالثة نفتكر الحكم بالإعدام لما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل ووضعوا عليه الصليب ليحملوا خلف يسوع الراجل ده لغز برضه ربنا يسوع حب شال الصليب فترة إنما بسبب الضرب طول الليل والجلد طبعا الصليب ده كان تقيل قوي كان زي شجرة بيشيلها فما كانتش شيلة سهلة أبدا فكان بيقع كذا مرة وبيجلدوه كذا مرة فاضطروا يجيبوا سمعان شخص فلاح بسيط راجع من حقله في السكة تبرع غالبا انه يشيل الصليب وهنا يتسجل في التاريخ انه سمعان رجلا قيروانيا قيروان دي يعني ناحية ليبيا كده في الاصل هو يهودي بس من نواحي ليبيا كان آتيا من الحقل ووضع عليه الصليب ليه ربنا سمح بكده كان ممكن ربنا طبعا يشيل الصليب للاخر ما هو شال كل الغل انما الصورة دي بقى ربنا يسوع ماشي وسمعان ماشي وراه شايل الصليب كأنه كان عاوز يأسس المفهوم ويثبت المفهوم اللي علمه قبل كده إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني فالمنظر كان قدام كل الناس المسيح له المجد مهان ومتألم ويتقدم الطريق للموت ووراه سمعان القيرواني شايل الصليب كأن كل مسيحي بيبص لسمعان ويقول له يا بختك أنا المفروض أبقى زيك الصليب ده صليبنا احنا والبهدلة دي حقنا احنا والعار ده كله ذنبنا احنا المفروض احنا اللي ناخد المكان ده انت مش ربنا يسأل له المجد بريء كل البراءة مالكش ذنب في اللي بيحصل أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان أتام الحق برضو تلاحظوا أن الجماعة دول مفتريين يعني مش واحد منهم مثلا يشيل الصليب وخلاص سخروا واحد من اليهود وكان ممكن عسكري يشيل الصليب ويوصله بدل المتهم مش هيقدر يشيله انما هم مش عاوزين يتعبوا وضع عليه الصليب ليحمله خلف يسوع برضه في بعض التقاليد بتقول انه سمعان ده بقى قديس في اخر حياته وتذكر يذكر اسمه او يعني يذكر اولاده في احد رسائل بولس الرسول بعد كده وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كن يلطمن أيضا وينحن عليه الحقيقة الستات برضو أحيانا بيكونوا أكثر صدقا من الرجالة يعني شوفوا الرجالة كانوا مجتمعين طول الليل بيتآمروا وبيتصيدوا التهم ويطلعوا بيه على هيرودس ويرجعوه لبيلاطس واسلوبه كل ده صراخ رجالي انما لما طلع بقى في الطريق عشان يتصلب أكتر ناس خرجت وهي مش خايفة من اليهود ولا من الرومان الستات وبقوا يبكوا وينوحوا بحرقة ده الشعب البسيط بقى اللي ملوش خالص في المؤامرات دول الناس اللي كانوا بيحبوا المسيح فعلا إنما يروحوا فين في رؤساء الكهنة والعظماء وهيرودس وبيلاطس دول ناس غلابة دول اللي عاش وسطهم المسيح يشفي أمراضهم وي... يعني يقيم موتاهم فكانوا ينحن ويلطمن كان طبعا انفعالاتهم الشرقية اللي احنا عارفينها دي انفعالات هنا فيها صدق كانوا بيحبوا ربنا فعلا كان ممكن واحدة منهم تخاف تقول لك يضربوني الرومان دول واخدينه يصلبوه انما ما خافوش طلعوا وراه وفضلوا يبكوا طول السكه فالتفت إليهن يسوع عشان كده بالرغم من ربنا يسوع كلمات قليلة جدا طول الليلة دي وطول اليوم ده عارفين على الصليب هم سبع كلمات بالعدد إنما اختصهم بكلمة لأنه اللي يلاقيه بيحبه كده يعني حتى في زنقة ربنا يسوع في آلامه الشديدة يحب يبعت له رسالة لأن دول ناس كانوا صادقين التفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن لأنه هو ذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع هو بص لهم وقال لهم يا بنات اورشليم بنات اورشليم ده تعبير في العهد القديم تلاقوه مثلا في سفر النشيد وتلاقوه في اكثر من مكان اشاره الى النفوس التقيه اليهوديه كانت تتسمى بنات اورشليم لان اورشليم في الاصل هي مدينه طلاب فبنات اورشليم كتير ما بتبقى اشاره الى النفس اللي ارتبطت بربنا وهم دول اغلبهم ستات وبنات فكانت الرساله ليهم لا تبكين علي يعني ايه يعني الحقيقه احنا مش لازم نتصعب كتير على الام المسيح انما خلي الدموع دموع توبه اولى بدل ما نتالم لمجرد ان احنا شايفين المسيح بيتالم خلي دموعنا تبكي علينا ده اولى كتير وتبكي على أولادنا اللي جايين داخلين عالم يحكمه الظلمة والشيطان عشان الدموع دي تحميهم فقال لهم لا تبكين علي عاوز يقول لهم الدموع دي مش هتغير في الحق في الموقف حاجة وكده كده أنا اخترت الصليب من البداية إنما أنا مش بقول لكم ما تبكوش بس أنا بقول لكم ابكوا بس ابكوا على نفسكم ابكوا على خطاياكم ابكوا على عند اليهود ابكوا على كبريائكم ابكوا على أولادكم اللي بعدوا عن ربنا فربنا قال لا تبكينا بل ابكينا في دموع بلاش منها وفي دموع لازم منها لما تبكي على حاجة راحت لا ما تبكيش عليها ابكي على العمر اللي بيروح ده أولى ابكي على الناس اللي بتروح وتسيب ربنا ده أولى إنما تبكي على المسيح لأنه تألم هو تألم بإرادته وهو قدوس يعرف ماذا يفعل إنما المشكلة فينا احنا اللي مش عارفين بنعمل إيه لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن دي وصية وصية بنسمعها كل جمعة عظيمة أو كل خميس عهد ابكوا على أنفسكم قدام صورة المسيح المصلوب الواحد بيبكي مش على المسيح على نفسه عشان كده في أحد القسم في القداس تقول فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون كل هذه الآلام لما تبص على آلام المسيح ممكن تبكي بس مش عليه تبكي على نفسك اللي وصلته لكده على الخطية اللي خليته يحتمل كل ده لأنه هو ذا أيام ربنا يسوع له المجد شايف أن العملة اللي بيعملوها اليهود دي هي اللي هيصدر بها قرار في السماء إعدام المملكة اليهودية إن كانوا هم بيصلبوا الابن الوحيد ففي السماء الآب السماوي بيطلع قرار نهاية أورشليم وده اللي شرحه المسيح في مثل الكرامين لما قال لهم في الآخر بعت ابنه الوحيد فقتلوه يعمل فيهم إيه؟ قالوا له يهلك هؤلاء الكرامين ويسلم الكرم لآخرين فهو كان عارف ان اللي بيحصل ده هو اعلان نهايه اورشليم نفسها واعلان غضب الله على اليهود الى النهايه بسبب جريمتهم اللي لا يمكن يمحوها التاريخ فقال لهم هو ذا ايام تاتي هنا بقى الايام اللي جايه ما فاتش 30 سنه تقريبا الا وحصلت او 40 سنه يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع وقت الحصار اللي حصروا بيه الرومان اورشليم عشان يحرقوها ويهدوها الناس من جوعها يقال في التاريخ بعض الامهات طبخوا اولادهم وكلوهم من كتر الجوع دي مسجله في التاريخ حاجات مرعبه فساعتها كان المثل الدائر يا بخت الام اللي ما جابتش عيال لانهم بيشوفوا عيالهم بيموتوا من الجوع قدام عينيهم وبعضهم كان بياكل عياله حاجة صعبة جدا بس ده كان عقاب إلهي على جريمة صلب ربنا يسوع له المجد حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا ده اللي يفسر لنا ليه ربنا يسوع قبلها بكم إصحاح ربط بين سقوط أورشليم ونهاية العالم كما غضب الله على شر اليهود وكان غضبه شديد يغضب في اليوم الأخير على شر الأشرار ويكون هلاك صعب ففي اللحظتين دول في الموقفين دول الأشرار هيقولوا إيه يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا نفس التعبير ده ذكر يوحنا في سفر الرؤيا لما بنشوف الحمل الحمل اللي هو المسيح له المجد في مجده في ملكه تلاقي الأشرار بيصرخوا ويبقوا مش عاوزين يشوفوه وعاوزين يستخبوا منه بأي طريقة لأنه جاء غضب الخروف ومن يستطيع الوقوف طب ده الخروف وديع ده حمل أيوه هو حمل وديع ومصلوب إنما له يوم غضب في يوم الغضب إنما هو أيضا عادل ومش هيسيب الظلم ده يفوت لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس ربنا يسوع له المجد قال إن كانوا عملوا فيا أنا كده وأنا بلا خطية هم للأشرار البشر أولادكم اللي مليانين خطايا الناس هيعملوا فيها إيه الزمن هيعمل فيها إيه لو ترك الناس لخطاياهم ده كانوا يتصلبوا بدل المرة مرات إن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب العود الرطب مقصود به شخصه ربنا يسوع له المجد والعود الرطب مقصود بيها في الترجمة أحيانا يقولوا الشجرة الطيبة الشجرة المثمرة أمال الشجرة اللي ملهاش لازمة إن كانوا بيقطعوا الشجرة المثمرة أمال الشجرة اليابسة الجافة ده دي تستحق الإعدام 100 مرة وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتل معه عشان تكمل القصة جابوا اثنين من بتوع الفتنة حرامية يتصلبوا هما الاثنين واخدين أحكام قبل كده بس مؤجل الحكم فهيبقى صليب للثلاثة عشان تنطبق النبوة بتاعت وأحصي مع أثمة يعني إيه يعني اتحسب من المجرمين ما خلاص المنظر ثلاثة رايحين ياخدوا حكم إعدام لأن الثلاثة مجرمين قدام الناس كده فالمسيح له المجد نزل من أعلى سماه لآخر الأرض عشان يحسب من الأثمة والمجرمين ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة الجلجثة في اعتقاد يهودي مذكور في كتب أثناسيوس وأمبروسيوس أباء الكنيسة القدام قوي إن ده كان اعتقاد يهودي سائد إن الجبل ده المكان ده مدفونة فيه جمجمة آدم فعشان كده كانوا يسموه الجلجثة أو الجمجمة الجبل نفسه والاعتقاد ده يخدم قوي فكرة الفداء لأنه مش مش بعيد يكون ربنا يسوع له المجد اختار نفس المكان اللي محطوطة فيه رأس آدم الذي هو رأس كل الأجيال والبشرية عشان دم المسيح ينزل على الجمجمة ينزل على رأس آدم عشان تبان الحقيقة أن آدم الثاني يذبح من أجل آدم الأول وآدم الثاني جاي يحيي آدم الأول وآدم الثاني بفكره الجديد جاي يعدل دماغ آدم الأول فتبقى الجمجمة تحت رجليه عشان كده في بعض الأيقونات ترسم الصليب ترسم الصليب وتحت الصليب في جمجمة تحت الرملة كده إشارة إلى الفكرة دي آه و... ودي ممكن تكون اللي خلت بولس الرسول يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيا الجميع وإن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى النعمة والعطية التي بالواحد تزداد للكثيرين يعني إن كان عملة واحد وصلت الدنيا كلها لحالة موت يبقى عطية الفداء بتاعة المسيح ممكن ترجع وتصلح القصة للكل لكل من يؤمن لما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحدا عن يمينه والآخر عن يساره الصلب طبعا حاجة مرعبة يعني أكيد طبعا أنتوا سمعتوا تأملات كتير في أسابيع الآلام إنما كل لحظة فيها مرة جدا المسامير وهي بتدخل مرة جدا الشوك اللي على راسه النفس اللي بياخده بمنتهى الصعوبة المسمار اللي في رجله مجرد ان هم يوقفوا الصليب ما هم الاول بيصلبوه هو على الارض افقي وبعدين يرفعوا الصليب ويغرسوه في الارض كل ده بيهز الجسم هزات عنيفة جدا وهو متعلق على مسامير تخيل اللحظات الصلب يعني يخلي الواحد مرتعب من كثرة ذنوبه لأن هي السبب في ده كله يعني الموضوع ما كانش سهل أبدا وكل أباء الكنيسة أصروا بشدة على التأكيد أن آلام المسيح كانت آلام حقيقية مش آلام تمثيلية بس ممكن واحد يقول ايه ما هو ربنا ممكن يعملها كده وكده لا لاهوته لم يفارق ناسوته اللاهوت لا يتأثر بالآلام إنما الناسوت الجسد البشري يتأثر تأثر طبيعي بكل الآلام المسيح خد كل الآلام كما هي زي أي إنسان وأكثر من أي إنسان فقال يسوع هنا معلمنا له هنذكر بس ثلاثة من السبعة إنما طبعا تعرفين كلمات المسيح على الصليب يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون في اللحظة دي بالذات في لحظة شدة الألم أصعب لحظة الواحد ممكن يسامح فيها اللي قدامه يعني لما مثلا الحكاية تبرد يمكن الواحد يبقى قلبه طيب وكبير وينسى اللي اتعمل فيه إنما في في اللحظة اللي فيها قمة الآلام وقمة البهدلة والعار والخزي وال... وفي نفس اللحظة يدعي لهم بالغفران طبعا ده فوق المستوى البشري وفوق العقل البشري وفوق أي حب وفوق أي قلب لأنه ده فوق الطبيعة يا أبتاء اغفر لهم وتلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد له سلطان بيقول اغفر لأنه هو صاحب سلطان الغفران ومش بس بيطلب بسلطان انما ايضا يتلمس العذر بصراحة احنا لو جنب المسيح هنقول له لا ما يستهلوش هنقول له لا هم يعلمون ماذا يفعلون اليهود دول لا يعلمون ده هم عاملين كده عشان يخلصوا منك عشان عارفين ان الناس بتحبك وهم الرومان دول لا يعلمون ما هو الراجل قال ثلاث مرات لا اجد فيه علة يعني عارف انه بيعمل جريمة عارف انه بيظلمك قول معلش هم لا يعلمون ماذا يفعلون تقدر تدافع عن عدوك تقدر تتلمس العذر للناس اللي في مثابة أعدائك بالرغم أنها حتى ضد المنطق يعني إيه يعني غلطتهم واضحة وصريحة جدا وانت الوحيد اللي بتقول لا دول ما يعرفوش نفس التعبير ده ذكر في آخر قصة يونان ربنا قال عن شعب نينوى شعب نينوى في أول الكلام يقول صعد شرهم أمام الله في آخر الإصحاح في آخر القصة يقول اثنا عشر ربوة لا يعلمون لا يعرفون شمالهم من يمينهم يا رب ما انت قلت من شوية ان خطاياهم صعدت امامك وشرهم ريحته فاحت من كتر الخطية قال معلش ما يعرفوش شمالهم من يمينهم هو نفسه ربنا له المجد اللي سامح نينوى بعد كتر اللي عنده الخطية ويسامح اليهود إن تابوا خلي بالكم لأنه ده طلب مرفوع للسماء وبسلطان المسيح له كل المجد وإنما لا يتمتع بهذا الغفران إلا التائبين والمؤمنين اللي هيتوبوا وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليه وهنا تلاحظوا حاجة انتوا عارفين ان هم قطعوا ثيابه قسموه اربع حتت والقميص لقوه حته واحده فعملوا عليه قرعه عشان ما يتقطعش الحته دي عجبت برضو اباء الكنيسه زمان وقالوا ايه اللبس اللي لابسه المسيح الا اشاره للكنيسه لان الكنيسه لازقه في المسيح فاول اشاره ان الكنيسه ستمتد الى جهات الدنيا الاربعه عشان كده اتقسمت على اربعه وأيضا ستظل الكنيسة بالرغم أنها منتشرة في جهات الدنيا الأربع لها فكر واحد ولها جسد واحد لأنها نازلة من فوق فيقولوا القميص لقوه منسوج من فوق مكتوب كده فما قسموهوش عملوا قرعة وبقى من نصيب واحد فكأن التقسيمة دي حملت معنيين للكنيسة إن الكنيسة هتنتشر في كل مكان وبالرغم من كل الانتشار ده ستحتفظ بالتوب الواحد بالفكر الواحد كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم طبعا هنا المنظر معلن ده على جبل وناس كتيرة يمكن آلاف طلعت تتفرج لأن المسيح كان محبوب جدا والرومان واقفين يحرسوا خايفين من من ثوره ورؤساء الكهنة واقفين بالعشرات يتأكدوا انه مات كل ده بعد كده حد يطلع يقول انه لم يصلب كل الالافات دي ما شافتوش وما عرفتوش طبعا حقيقه يقول عنها اثناسيوس الرسولي قبل ظهور الاسلام اثناسيوس ده قبل الاسلام بشويه بحوالي 200 سنه على الاقل قال المسيح له المجد اختار ان يموت علانيه لكي لا ياتي يوم يدعي فيه احد انه لم يصلب شوفوا كانه كان بيتنبا انه هيجي اليوم ده وهو بيدافع ليه المسيح اتصلب بيقول لانه من خطه ربنا لابد ان يموت علانيه امام الاف مؤلفه عشان عارف الشيطان هيشتغل ازاي وهيقول ايه فكان معلن تماما وجهرا ان المسيح صلب امام عيون الالاف عشان تبقى الحقيقه واضحه لان التاكيد على صليبه اعلان لقيامته ما هو اللي يهمنا اكتر كمان هنا القيامه لأنه إن كان صلب فهو بالحقيقة قام وبالحقيقة قام يعني ده مش إنسان ده إله ده مش إنسان عادي ده ربنا له المجد لأن دي حاجة خاصة باللاهوت أن يقوم بذاته دي ليست في الطبيعة البشرية كان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله يعني ما كفكوش الضرب والتهزيء والجلد والإهانات وال... وال... والدم اللي نازل وال... لسه فيكوا نفس تتريقوا وتسخروا شوفوا قسوة القلب ده الواحد لو ما يعرفش الشخص يصعب عليه يتأذى لآلامه إنما ال... القلب قاسي زي ما وصف الكتاب اليهود قلوب حجر قلوب حجر لسه بتسخر من المسيح له المجد فيقولوا له ايه خلص اخرين خلص اخرين يعني بيقولوا كده هم طبعا لو صدقوا كانوا امنوا بس هم مش مصدقين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح بعض الاباء اعتقدوا ان الصوت ده صوت الشياطين على لسان رؤساء الكهنه لان الشيطان بدا يرتبك وبدا يخاف لئلا يكون فعلا المسيح يقدم فديه عن العالم لئلا يكون هذا البار الذي لم يجد فيه علة ولا خطية هو الذبيحة الحقيقية عن خلاص البشرية فابتدى يقول له ما تنزل ما بلاش لو كنت انت انزل بلاش تكمل فالبعض قال ان ده كان صوت الشياطين اللي بيحاولوا يغروه ما يكملش الفداء للاخر عشان كده المسيح ما عبرهمش والجند أيضا استهزأوا به يعني اليهود شوية والجند شوية وهم يأتون ويقدمون له خلا اللي يتتبع الأربع أناجيل يلاقي يتقدم المسيح خل أو خمر ممزوج بمر قبل ما يتصلب وهو مصلوب وده كان من طقوس الصليب كنوع من التخدير اللي يدوا خمر من أنواع من أسوأ أنواعه فساعات يتقال عليه خل ممزوج بمرارة المرارة مع الخل ممكن تسطل شوية أو تخدر عشان يحتمل المسامير وهي داخلة إيديه وبعد كده يحتمل كام ساعة اللي هيقعدهم عشان كده يقال في إنجيل آخر إنه لم يرد أن يشرب ليه؟ لأن هو حتى المخدر مش عاوز ياخده عاوز يتألم كل الآلام إلى النهاية بإرادته حتى التخدير رفضه قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا هو ملك اليهود ربنا يسوع له المجد في كل الحكمة سابهم يعملوا كل حاجة وبإيديهم يكتبوا الإعلان اللي هو عاوزه هي التهمة إيه ما هم مش لاقيين ولا تهمة لا حكاية الجزية نفعت ولا يناقض الهيكل نفعت ولا مفيش ولا تهمة ثبتت إنما التهمة الوحيدة المعلقة اللي قال أيوة أنا ملك هي حكاية ملك اليهود فحطوا التهمة فوق رأسه فالتهمة بقت إيه بقت شهادة للمسيح بقت إعلان عن ملكه بقت بتتمم النبوات الرب ملك على خشبة ومعلنة بكل اللغات في العالم ساعتها الثلاث لغات العالمية عبرية ويونانية ورومانية في الوقت ده كان أشهر لغات ليه عملوا كده في ناس يونانيين بيحضروا العيد والرومان طبعا واقفين واليهود هم أصحاب المشكلة وكأنه المسيح له المجد اختار بتدبيره أن يعلن أنه ملك بكل لغات العالم عشان نعرف أن الذي أتى ملكا لليهود هو ملك كل الملوك وكل الأمم تخضع ليه بعد كده وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا مكتوب في إنجيل آخر أن الاثنين كانوا في الأول بيسخروا منه وبيتكلموا عليه ممكن تكون اتقالت على اعتبار في واحد كان بيتكلم كتير ويهاجم المسيح كتير التاني كان ساكت ومش ممكن في بعض التفاسير تقول حتى اللص اليمين يمكن في الأول تهكم كما تهكم الآخرون وبعد كده لما شاف وداعة المسيح وطول أناته ودعوته بالغفران للأشرار واللي هيحصل في الضلمة الضلمة اللي هتيجي على الدنيا في الوقت ده خد الشكل الثاني واعترف به إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر واللص اليمين اليمين دي على فكرة في التقليد مش في الأناجيل يعني لم يذكر مين يمين ومين شمال في الأناجيل إنما لأننا دايما في أمثال المسيح نلاقي كلمة اليمين إشارة لأصحاب السماء والشمال إشارة للمرفوضين بقينا نميل أن يكون اللص اليمين وفي تقليد يهودي يقول كده أن اللص اليمين هو اللي قال كده فدول اللي أضافوا كلمة اليمين أولا أنت تخاف أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه يعني إيه؟ يعني اللص اليمين بدأ يرد على الشمال ما هو المسيح في النص وهم الثلاثة غالبا ممكن يكونوا في وش بعض أو شايفين بعض بزاوية فاللص الشمال بيتهكم أما اللص اليمين بدأ يهاجم اللص الشمال قال له يا أخي ما تخاف ربنا بقى ده احنا في في الغلب سوا وده وقته انك تسخر منه او تتهينه يعني نحن تحت هذا الحكم عينه هو انت واقف معاهم تحت بتتسامر ده انت مصلوب يعني ما خلي شوية رحمة بقى اما نحن فبعدل هنا بقى نقول حاجة مهمة اللص اليمين ده شخصية مهمة قوي الواحد يعني يتعلم منها اللص اليمين يدي رجاء لكل إنسان فينا مهما كانت حياته لأن كلنا عارفين أنه سرق الملكوت في آخر لحظات من عمره وبينت قد كده ربنا رحمته واسعة جدا أنه يحتمل لص متهم بالإعدام محكوم عليه بالإعدام من الناس يعني ثبت عليه جرائم أيا كان بقى الجرائم دي قتل ولا سرقة ولا إيه ومع كده ممكن يبقى له مكان في الملكوت في آخر دقايق لكن في ناس تقول ايه يبقى ما فيش اعمال يبقى ايمان بس استنوا بس ده اللص اليمين ده في الربع ساعة دي ولا الساعة اللي قعدها جنب المسيح عمل اللي احنا ما نعملوش في سنين عمرنا وعمل بصدق شديد حاجات خلت ربنا يبص له بحب ويدخله اول واحد في الصف في نفس اليوم على الفردوس اول حاجة عملها اللص اليمين او تذكر ليه هو ما فيش حاجة بيعملها بايديه ما هو مربوط انه اعترف انه مستحق الموت قال له نحن بعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلنا هي دي قدام ربنا قليلة هو بيقول اللي احنا فيه نستاهله احنا نستاهل نموت احنا مجرمين هو قال كده فهو اعترف بخطيته معناه في حتة توبة واعتراف علني أمام كل الناس تعرفين المجرم لغاية آخر لحظة بيقول أنا بريء إنما هذا المجرم ما قالش أنا بريء قال له إحنا بعدل ننال استحقاق ما فعلنا دي مش سهلة دي علامة توبة صادقة حاجة كمان أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله استنى عندك انت عرفت منين عرفت منين إذا كانت كل رؤساء كان بيقولوا غير كده والرومان بيقولوا غير كده والحكم طلع غير كده قال قلبي بيقول غير كده الراجل ده بريء والذوق ده ما يطلعش من مجرم أنا عارف المجرمين وأخلاقهم دي مش أخلاق مجرمين هذا البار القدوس لم يفعل شيئا فيه خطية معنى كده أنه حب المسيح وتعلق بيه وشاف فيه نقاوة وقداسة ما شافوهاش اليهود ولا الرومان ولا يمكن حتى التلاميذ في اللحظة دي عشان كده احنا نيجي في, في يوم الجمعة العظيمة نقول اللص أنكر التلميذ أنكر أما اللص فاعترف يعني بنحط بطرس قدام ديماس ده ونقول له أنت سبقت بطرس بطرس ما قدرش يعلن ان هو ده المسيح انت اعلنت وانت بتموت حاجة كمان تمجد الراجل ده او تخليه كبير قوي في عينين ربنا لو كان شايف المسيح بيعمل معجزة نقول يبقى سهل الإيمان لو كان المسيح نزل من على الصليب وطاح في اليهود دول كان يبقى من حقه يؤمن إنما ده شايفه مذلول ومهان وبيموت وفي قمة الضعف جبت منين الإيمان إزاي قدرت تقول يا رب ده قال يا رب إزاي الإيمان دخل قلبك في لحظة تشكك المؤمنين يعني المؤمنين نفسهم شكوا التلاميذ القريبين شكوا انت تؤمن في اللحظة دي ده انت جبار ايه اللي شفته ايها اللص اليمين عشان تؤمن بالمسيح كإله وتطلب منه الملكوت وهو لا بيعمل معجزات ولا بيقول وعظات ولا بيعمل حاجة انما هو كحمل سيق الى الذبح ونعجة صامتة امام من يجزاه ده قال لك ايه يعني الصليب ده قال لك ايه عشان تقول اللي انت قلته اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ده معناه مش بس امن بيك اله ده معناه انه امن انه ملك حقيقي وامن ضمنيا ان مملكته ليست من هذا العالم وآمن أن هناك حياة أخرى تنتظرهم بعد ما هيموت كل ده قاله كل ده وصل له في اللحظات دي هذا الرجل له إيمان جبار وله توبة قوية وفيها اعتراف وفيها توبيخ للأشرار ده ابتدى يوعظ لأخوه الحرامي التاني ده عاوز يقول له اختشي احنا نستاهل اللي احنا فيه ده ابتدى يبشر ده لو طال يعيش يومين كان بقى من الخدام الافاضل لانه هو على الصليب بيتكلم عن المسيح وبيكرز بيه وبعد كده الناس تقول اللص اليمين خدها سهلة خدهاش سهل احنا ما بنعملش اللي عمله ده في سنين العمر انما تبين قد كده ربنا رحمته واسعة جدا لآخر لحظات ممكن يقبل الإنسان ويتحول من جهنم إلى الفردوس قال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس مجدا للثالوث الأخضر